باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احب ان اكلمكم في هذه الليله المباركه عن مثل من امثال السيد المسيح في لوقا 13 من 6 ل 9 مثل شجر الستين غير المثمرة وقال هذا المثل كانت لواحد شجر التين مغروسة في كرمة فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد فقال للكرام هو ذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد اقطع لماذا تبطل للأرض أيضا فأجاب وقال له يا سيد اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد نقطعها فيما بعد تفضح مثل عن طول أناة ربنا في قبول التوبة وفي الحقيقة إن إنجيل القديس لوقا هو أكثر الأناجيل حديثا عن التوبة أكثر الأناجيل حديثا عن التوبة وأهميتها وقبولها وخطورتها إلى آخره يكفي مثلا إن في لوقا إصحاح 15 كل الإصحاح عن قبول التائبين في مثل الابن الضال ومثل الخروف الضال ومثل الدرهم المفقود وفي لوقا 13 من 3 ل 5 3 و5 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون قبل المثل ده على طول دي من لوقا 13 6 ل 9 فقبليها لوقا 13 5 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون طبعا الكلام اللي بقوله غالبيته في لوقا بس يعني حاجات بسيطة اللي بتوجد في حتة ثانية في أيضا مثل الخاطئة التي بللت قدمي الرب بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها في بيت الفريسي في لوقا إصحاح سبعة وفي لوقا إصحاح تسعة ربنا رفض قول تلميذيه يوحنا ويعقوب أخيه لما رفضته مدينة السامرة فقالوا له أتشاء يا رب أن تنزل نارا من السماء فتحرق هذه المدينة كما فعل إيليا فقال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما إن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص وفي لقى عشر على طول جاب مثل السامر الصالح في لقى 12 جاب مثل العبيد الساهرين سوء المستعدين طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين يعني وقال يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجوز يفعل هكذا وفي لوقا 16 جاب مثل وكيل الظلم وجاب مثل للغني والعازر طبعا دول مش موجودين إلا في لوقا وفي لوقا 18 جاب مثل فريس والعشار مش موجود إلا في لوقا برضه وفي لقا 19 جاب ثوب الزكة العشار برضه مش موجودة إلا في لقا وقال بعديها ان ابن الانسان جاء يطلب ويخلص ناقة هلك وفي لقى 23 جاب توبة اللص اليمين وقبول توبته ودي لم توجد الا في انجيل لوقا فقط نشوف مثل التينة ده التينة غير المثمرة بيقول شخص كان ليه تينة موروثة في كرمش شخص في الترجمة الإنجليزية سيرتن مان يعني شخص معين يعني اللي هو ربنا يعني كان ليه تينة مغروسة في كرم طبعا الكرم ده بتاع عنب والعنب الكرمة ترمز للكنيسة زي ما بنقول هذه الكرمة التي غرستها يمينك ترمز للكنيسة وربنا في سفر أشعياء الساعة خمسة يقول أي شيء يهمل لكرمي ولم أعمله على الكنيسة برضه فإذا شجرة التين دي مغروسة في وسط الكنيسة مع إنها غريبة عليها لكن مغروسة فيها يعني ربنا اداها امتياز خاص انها تكون ضمن الكنيسة وضمن جماعة المؤمنين في وسط أحبائه وأصفيائه ووسط أصحاب المواعيد ميزة معينة شجرة مغروسة في كرم طبعا ما أسهل للواحد يقول أنا يا رب لست مستحقا أن أوجد وسط أولادك القديسين وليس هذا موضعي وأنت أعطتني ميزة ليست لي اجعلني أسلك كما ينبغي لها لكن للأسف هذه التينة لم تعمل بما يليق بالدعوة التي دعيت إليه لم تأتي بثمر لمدة ثلاث سنين صدقوني مثل التينة ده يعني التينة دي لها حظ أحسن من غيرها فيه التينة التي لم تأتي بثمر ولعنها الرب في الأسبوع الأخير لكن دي تينة لم تأتي بثمر ولم يلعنها الرب زي ما بنقول إن إنجيل لوقا بيتكلم كتير عن التوبة بيقول إيه أتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد حكاية يطلب فيها ثمر ده شيء طبيعي كل واحد بيغرس شجرة بيطلب أن يأخذ منها ثمرا والثمر ده أهم حاجة أهم حاجة لدرجة أن يوحنا المعمدان قال كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار أهم حاجة ربنا لما بيغرس أشجار عايز كل شجرة تعطي ثمرة من الحاجات الجميلة في هذا الموضوع ما وجد في يوحنا 15 آية 8 وآية 16 المسيح قال بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي يعني إثبات أنكم تلاميذ للرب أنكم تأتوا بثمر هو مرة قال أنكم تحبوا بعضكم بعضا بهذا يعرف الناس أنكم تلاميذي وهنا قال تأتوا بثمر كثير وبالشكل ده يعرف انكم تلاميذ وقال في يوحنا 15 16 لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم تأتوا بثمر ويدوم ثمركم مش معناه ان الواحد يجيب ثمر في وقت من الاوقات وخلصت على كده ده يكون دائم الاس- الاثمار باستمرار ربنا عايزك تجيب ثمر ده يذكرنا بوس- بمثل الوزنات ومثل الامناء لازم نجيب ثمر الثمر ده ثمر داخلي وثمر لاجل الغير الثمر الداخلي ثمر في القلب الذي عملت فيه النعمة وثمر في الشفاه شفاه مثمرة بالشكر وبالتسبيح وثمر في الحياة إن الإنسان يؤدي فيها واجب ويقوم بعمل آه، وثمر الطاعة لله وثمر الإيمان وثمر الإنتاج للغير ثمار لتغذية الغير يعني الشجرة اللي فيها ثمر ده مش ليها هي بتتعب عشان تعطي غيرها التينة دي لو جابت ثمر مش هي اللي بتاكلها هي بتدي غيرها ياكل وينبسط ويشبع وياخد طاقة فللغير يعطي ثمر للغير وغالبية أبائنا الرسل كان ثمرهم للغير ثمرهم للملكوت لأعضاء الكنيسة ل- لتوبة الآخرين ثمر في استخدام المواهب لبناء ملكوت الله ده الثمر فهل كل إنسان له ثمر وهل الثمر بتاعه يتناسب مع إمكا- إمكانياته يتناسب مع مقدار ما أعطي له من نعمة ومن قوة ومن مواهب ولا أهو ثمر وبس لا ود ولا جاء كمان الثمر الذي يريده الله هو ثمر روحي ثمر الروح في إنسان له ثمار في نشاطه في في الاجتماع في الجري شرق وغرب لكن ربنا يريد ثمر الروح ده اللي عايز مش مجرد أنشطة المهم إن ال- التينة دي مر عليها ثلاث سنوات ولم تأتي بثمر والعجيب ان ربنا ساكت عليها المدة دي كلها يعني. صحيح ربنا طويل الأناه وكل مرة بيمر عليها ما يلاقيش ثمر ويسكت طول أناة الله إنما تقود للتوبة وربنا بيصبر وطول أناته لكي تقود إلى التوبة أما الثلاث سنوات فجايز تكون سنة البداية نقول لسه صغيرة وما مش في دور إنتاج أو فترة جهل أو السنة الثالثة تبقى فترة النضوج فإذا كان للسنة الثالثة وصلت للنضوج وتركت صغر السن وتركت الجهل يبقى بقى تستاهل القطع تستاهل القطع من الجد نقدر نقول لماذا صبر الله ولم يقطعها طوال السنين الثلاثة اللي مرت دي كلها لأن الله لا يشاء أن يهلك أحد بل يقبل الجميع إلى التوبة لا يسر بموت الخاطئ مثلما أن يرجع ويحيا حنو الله وعطفه آه، نديها فرصة على الرغم من أنها عملت فيها النعمة وهي لم تستجب بعد سنوات أتى ليفتقدها ضرب افتقدها وجد مفيش ثمر كما افتقد الرب كثيرين وخصوصا ملائكة الكنائس السبع وكل واحد كان يقول له أنا عارف أعمالك جاي يستفيدها العجيب أن في قرنه أشجار كثيرة لكن هو وقف عند الشجرة دي بالذات عند التينة التي لم تأتي بثمر اهتم بيها زي ما بيهتم بالشخص الخاطئ الواحد يترك التسعة وتسعين ويدور على الواحد لو عضو واحد في الكنيسة بلا ثمر ربنا هيقف عنده ولا انا جاي لك مخصوص انا ملاحظة انا عارف اعمالك زي ما حصل بالنسبة ليونان النبي في السفينة الكل لهم ثمر كل واحد ركع وبدأ يصلي لإلهه ما عدا يونان الذي دام في السفينة نوما ثقيلا ربنا قال له انا واخد بالي منك ما تفتكرش انك انت لما تكون نعسان انا سايبك وارسل له حوتا عظيما فابتلعه عشان يسوبه جوه بطن الحوت التينة ترمز إلى أعضاء الكنيسة غير المثمرين أو ترمز إلى أعضاء شعب الله غير المثمرين زي الشعب اليهودي مثلا الذي لم يثمر لا مع موسى النبي ولا مع غيره ولم يثمر في عصر القضاة ومشي ورا الأوثان والأصنام وبقت حكاية حكاية وصبر الله عليه مثل يهوذا بين الرسل وكم أرسل له الله من إنذارات ومن تحذيرات كثيرة وقال لهم كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد وبرضه فيش فايدة زي أبشالوم وسط أبناء داوود النبي أهو عضو في أسرة داوود النبي لكن كان كان بلا ثمر روحي وانتهى الأمر بأنه حارب أباه وأراد أن يعزله ويتولى مكانه زي نيكولاوس وسط الشمامسة السبعة اللي كانوا مملوئين من الروح القدس والحكمة وغرسوا في الكرب وسط أشجار وسط الكروم الأخرى وبعدين في سفر الرؤيا في رسائل المسيح إلى الكنائس السبع تكلم عن تعليم النيقولاويين وهرطقتهم والبدع بتاعتهم زي ديماس اللي كان وسط زملاء بولس الرسول وتلاميذه وأتى بغير ثمر قال ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر زي ملاك كنيسة سردس اللي هو واحد وسط الملائكة السبعة اللي في يمين الرب وقال له عندي عليك أن لك اسم أنك حي وأنت ميت شجر التين غير مثمرة وقدم له نصائح أيضا لكي يتوب أو اللو... ملاك اللودي كنيسة لوديكيا قال له أنت فاتح لا حار ولا بارد أنا مزمع أن أتقيأك أنصحك أنك تتوب برضه وكل دول كان لازمهم التوبة وغيره وغيره يا ما ربنا صبر مش بس على الشجرة دي صبر ثلاث سنين لكي تعطي ثمرا ده الله صبر على الإلحاد في روسيا ورومانيا والاتحاد السوفيتي سبعين سنة وأخيرا أعطوا ثمرا وتابوا ورجعوا للإيمان بيصبر فيش حد بيصبر قد ربنا المهم انه لما لقى شجرة التينة دي لا تعطي ثمرا قال للكرام اقطعها لماذا تبطل الارض ده العدل الالهي بيقول كده ده ما تستحقه هذه النفس تبطل الارض يعني واخده مساحه من الارض مزروعه فيها وعلى ما فيش شيء ما بتجيبش نتيجه بل اكثر من هذا انها موجوده بتمتص من التربه عصاره لكي تحيا وهي ما بتجيبش نتيجه يعني كان ممكن الارض دي تزرع فيها شجره اخرى او ما تمتصه من أغذية يعطى لغيرها قال له اقطعه صعب جدا ان ربنا يقول اقطعه ده امر الهي يكفيها ثلاث سنوات بلا ثمر هنا ربنا بيدور على الصالح العام اكثر من الصالح الفردي الصالح العام انها تتقطع عشان تدي فرصة لغيرها مش جايبة نتيجة هنا نجد شيئا عجيبا وهو الشفاعة مين اللي تشفع الكرام قال له اتركها هذه السنة أيضا كاس انتاي كيرومبي اتركها هذه السنة ربنا بيقول له اقطعها وهو بيقول له اتركها تقول دي ضد مشيئة ربنا لا هو بيخاطب قلب الله وليس اللسان عارف ان ربنا وهو بيقول له اقطعها عايز يقول له لا سيبها شوية اديها فرصة ثانية دي بتذكرني بربنا لما قال لموسى النبي قال له اتركني افني هذا الشعب واكون لك شعب جديد قال له لا يا رب ارجع عن حموم وغضبك وانت على الشر عايز الناس يضحكوا علينا ويقولوا اخرجهم بمكر من ارض مصر لكي يمسهم في البريه لا لا لا لا, لا. ان لم تغفر لهذا الشعب امحو اسمي من كتابك الذي كتبت كلام شديد شفاعة بتشفع في هذه التينة التي لا تستحق إلا القطع كلمة اقطعها ده لسان العدل الإلهي والكرام بيخاطب رحمة ربنا وهو يعرف تماما ان عدل الله مملوء رحمة وعدل الله عدل رحيم وعدل الله لا ينفصل عن رحمته قال له اتركها هذه السنة اللي خلاك تحتملها ثلاث سنين احتملها كمان سنة ما جاتش من دي اللي خلاك تحتملها ثلاث سنين احتمالها كمان سنة وعلي انا الحكاية دي انا اللي هأنقب حولها وأنا اللي أضع حولها زبلا وأغذيها وأعتني بيها وجايز تجيب ثمر وإلا تقطعها بعدين سيبها لي السماء وأنا أتعل لها بنفسي عجيب هذا الحب بيطلب سنة على مدار جميع فصول السنة من شمس وماء وري وتغذية بالسماد أنقب حولها وأضع زبلا أنقب حولها دي زي إيه؟ هو لما يجوا يسميه يحطوا سباق حوالين شجرة ما يجيش الجذع كده ويحفر جنبه وإلا هيقطع الجذور ده يقيس يمكن متر ويبتدي ينقب حولها دي طريقة وضع السماد حوالين الشجر وأضع حولها زبلا احنا في اشتغالنا بالزراعة في الدير نعرف ان الزبل خصوصا زبل الحمام او الاغنام هو من ارقى انواع السماد البلدي ليه قوته كده بالذات يعني انا هجيب لها احسن انواع السماء واحطه حواليها وانقب حولها اتركها لي هذه السنة جميل هذه الشفاعة اللي أقول له يا رب اعطها فرصة أخرى أو على الأقل اعطها فرصة أخيرة نشوف ربما تجيب نتيجة ربما تجيب إيه نتيجة وأنا المسؤول عن ديت يعني جميلة هذه التينة لما تعرف إنها في الفرصة الأخيرة ليست وحدها وإنما الرب معها هو اللي هينقف حولها ويعمق ويضع جبله ويرويه أنا هبحث عن سبب عدم إثمارها وأعالجها تصوروا هذا الشفيع بيتحمل مسؤولية التين مش بيقول له دي تينة دي ده انا دخت معاها مفيش فايدة لا اديها فرصة ونجرب في المستقبل ونشوف ونستخدم كل اسباب العلاج ربما نقص التغذية هو اللي مسبب عدم الإثمار نغذيه كويس أن يوجد شفيع يتشفع في الإنسان عمل الكاهن في الكنيسة أيضا هو عمل شفيع يسموها شفاعة الأحياء في الأحياء غير شفاعة الموت وفي برضه شفاعة الموت ده داوود كان شفيعا لسليمان بعد موته وربنا لما أخطأ سليمان قال له أنا هعاقبك وهقسم المملكة بس مش في عهدك ليه؟ من أجل داوود عبدي داوود كان مات وممكن ان انا اطير منك الاصوات كلها لكن سابقي لك صدقا واحدا من اجل داوود عبدي عبدك مات لا بل وإن مات فهو يتكلم بعد له شفاعة أيضا يشفع اتركها هذه السنة أيضا سنة فترة محددة هذا الموضوع يذكرني بآية صعبة وشديدة في سفر الرؤيا رؤيا 22 بيقول على الخاطئة إيزابيل أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب ها أنا ذا أعمل فيها وأعمل وأعمل أعطيتها زمانا يعني ما تفتكرش الحكاية يعني رحمة ربنا وطول أناته تبقى السبهللة بلا حدود مش معقول أعطيتها زمانا لكي تتوب قال له اتركها هذه السنة فترة مقدسة لكي تتوب فرعون أيضا أعطي زمانا لكي يتوب ولم يتوب فكانت النتيجة إن غرق هو وجيشه في البحر الأحمر وكام مرة يقول أخطيت وهرجع وما يرجعش يقول أخطيت وهرجع وما يرجعش تيجي الضربة يصحى لنفسه وبعدين يقول أخطيت تزول الضربة يرجع كما كان ريما الحالتها القديمة زي ما بيقول أعطي زمانا لكي يتوب ولم يتوب في واحد أعطي زمانا لكي يتوب وتاب ربنا صبر على سليمان الحكيم في متعته ورفاهيته وقوله مهما اشتهته عيناي لم أمنحه عنهم ده ما فيش واحد اتجوز ستات قد سليمان ده في العالم كله من أول آدم ربما لآخر العصور أعطاه ربنا فترة لكي يتوب لغاية لما عرف إن الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس زمن محدد وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب ربنا قال كده في سفر الرؤيا وإلا فإني أسلمهم إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق يعني ذهن مرفوض من النعمة النعمة رفضته وإلا كما قيل عن شاول الملك وذهب روح الرب من عند شاول وفارقه روح رضيء من قبل الرب وإلا وإلا يعني هي فترة محدودة إن جابت نتيجة جابت نتيجة وإلا ففيما بعد تقطعها طول أناس الله إنما تقتاد الناس إلى التوبة يأتي وقت وتنتهي فيه السنة المحددة التي طلبها الشفيع وحينئذ يتم ما قيل في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح عشرة مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي وحينئذ يعلن غضب الله على الذين لم يتوبوا قال إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون احنا لغاية دلوقتي بنقول له بنقول له ارفع يا رب ارفع فأسك قليلا عن أصل الشجرة اديها فرصة تصنع ثمار للتوبة طب وإن ما جاتش فهي جانية عن نفسها بيقول له إن أتت بثمر فحسنا هي دي مش موجودة في الترجمة العربية حسنا وقال يا سيد اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع دبلا فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطع في اللغة الإنجليزية قال it is well يعني إذا صنع الثمرة يبقى كويس كويس ليها وكويس للشفيع اللي تشفع فيها ان يجد انه جاب هو اخر ثمرا فيها يعني هي جابت ثمر وهو كان له ثمر فيها وكويسة للكرب نفسه ان ما توجدش فيه ارض يبطل فيها الشجر والزراعة والثمر وكويس لربنا ان هو بي- بيصر بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 لا يحتاجون الى توبة وكويس للشجرة انها تكون قد خلصت ونجت من العقوبة وحصلت على شيء من الخصوبة كويس الكنيسة كلها وإلا وإلا ففيما بعد تقطع يعني الحكم موجود وإن كان مؤجل الحكم موجود وإن كان مؤجل الحكم بقطعها موجود قطعها من الكنيسة هو ده الحكم اللي اللي في قوانين الكنيسة يسموه excommunication ex يعني بره و communication جاي من ال community يعني الجماعة يعني يعني قطعها من الجماعة زي ما ورد في خروج 12 تقطع تلك النفس من شعبها وزي ما قال الغصن الذي لا يصنع ثمرا يقطع ويلقى في النار وإلا الحكم موجود ولكنه مؤجل لتعطى فرصة للنفس كي تتوب وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون بعد السنة ما فيش شفاعة بقى. بعد السنة دي ما فيش شفاعة يقعد واحد يقول يا رب انا عايز يشفع حد فيا فيا فيا فيا لغاية ساعة الموت زي اللص اليمين هو ده من ساعة الموت يكون في عقله ولا مش في عقله وحاسس بنفسه ولا مش حاسس بنفسه ودريان ولا مش دريان ربنا كان متعجب ان هذه الشجرة لم تستفد من طول امان ومر عليها ثلاث سنين وما فيش فايدة عشان كده قال اقطعها تصوروا لما الله الرحيم الحنون الذي لا حدود لرحمته ولا لحنانه لما يقول للكرام اقطعها صعب لسه في فرصة أعطاها زمانا لكي تتوب اتفضل وسلم